السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف وأخواتها ومرة أخرى مع الوضوء أسأل الله جل جلاله أن يجعله سبيلا لنا إلى الجنة وأن يجعل هذا الوضوء تطهيرا لذنوبنا ومغفرة لخطايانا ومحوا لسيئاتنا وتطهيرا لقلوبنا وضمائرنا وأعمالنا آمين آمين أحبتي في الله كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي في قضية الوضوء مع المضمضة وبقي معنا في موضوع المضمضة موضوع السواك والسواك سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسواك هو قطعة من شجر الأراك شجر الأراك نوع شجر نوع من أنواع الأشجار بيقطع منه هذا الجزء جزء من الفرع يقطع ويضبط هكذا قد يكون متينا تخين جيدا أو رفيعا جيدا أو وسط جيدا وقد يكون أكبر أو أصغر وهذا النوع من الأشجار شجر الأراك ينبت في مكة وله رائحة طيبة جدا جدا وبتقطع هذه الجزء وبعدين تيجي انت بعد ما تاخدها ب... بأسنانك وتمضغ القطعة العليا وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قالت السيدة عائشة انه كان كان بين سحري ونحري بين سحري ونحري نايم رأس الرسول صلى الله عليه وسلم على صدرها رضي الله عنها ودخل عبد الله بن عمر وفي يده سواك اخضر السواك الاخضر اللي هو السواك الطري ده لان السواكات اللي بتتباع في الشارع النهارده سواكات ناشفه فالناس اللي ربنا يكرمهم بعمره في رمضان يشتري من مكه والمدينه سواك مش لونه اخضر اخضر يعني طري لسه مقطوع من الشجر لين قالت فراى في يد عبد الله بن عمر سواك اخضر فنظر اليه فكاني عرفت انه يريده فأخذته من عبد الله بن عمر ولينته له لينته له اللي هو مضغ هذا الجزء أن يمضغ هذا الجزء العلوي منه حتى يلين ثم يزال هذا القسم يزال هذا القسم ثم هذا الجزء الذي ليناه قرب يا ابني هذا الجزء الذي ليناه الجزء العلوي يضغط عليه مرة أخرى بالأسنان حتى يصير كالفرسان ثم يستعمل السواك استعمال السواك باليد اليمنى هو الأصل وإن كان ثبت أن النبي تسوق بالشمال فهنقول دلوقتي بالشمال ليه أحيانا باليسار بالأصل باليمين لأن الرسول كان صلى الله عليه وسلم يحب تيمنا في أمره كله فيبدأ السواك هكذا نعم هكذا السواك وهكذا بالشمال باليسار للوصول إلى هذه الجهة إلى هذه الجهة اليمين للوصول إلى هذه الجهة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمضمض يتشوك وهكذا يغسل السواك انتهت قضية السواك وانتهت المضمض لابد من السواك كان صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك في في الوضوء يستعمل السواك في الوضوء وقبل الصلاة وقبل النوم وعند الاستيقاظ من النوم وأول دخول البيت لذلك اللي يستعمل سواك دائما تجد فمه ريحته طيبة دائما تلاقي أسنانه بتلمع بيضة دائما لا يحتاج إلى طبيب أسنان لأن هذه المادة مادة الأراك فيها مادة مقوية للسن ما تلاقيش فيه دم غالبا مقوية الأسنان ما هوش إعلان عن ال... عن السواك لأن دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أهم والأطباء أطباء الأسنان يشهدون بهذا وحاولوا يعملوا معجون من نفس المادة ولكن لا أدري أين ذهب هذا الأمر الشاهد أسواك نتمضمض جيدا ثلاث مرات قلنا المضمضة تحريك الماء في الفم لازم تحريك الماء في الفم ومع السواك مع التهوع يخرج الذي في حلقه من الأذى ثم ينتقل بعد ذلك إلى الاستنشاق والاستنشاق مهم جدا أيها الإخوة والمضمضة والاستنشاق كما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجبان استنشاق الماء بالأنف مهم جدا وهناك سنة في الاستنشاق ينساها كثير كثير من الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ما تصليش على النبي لسه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلينتسل فان الشيطان يبيت على خيسومه اه كثير منا ما بيقدرش امر الشيطان قدره مش واخد باله من قضية الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم مش واخد باله من قضية الشيطان نهائيا رغم ان الشيطان معك لا يفارقك انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم الشيطان معاك بصورة مستمرة يعني هو دلوقتي شيطانك اللي هو قرينك شيطاني قريني قاعد جنبيا كده دلوقتي لا مش كده كده فحين نذكر الله يخنس الشيطان يرجع لورا اذا وطلنا ذكر يوسوس الشيطان على طول على طول بيوسوس مش ساكت وكلمة وس وسى خدها فايدة هي صوت الذهب إذا احتك بعضه ببعض وس وس عارف الذهب لما يكون امرأة لابسة أساور في إيدها والذهب بيشخلل كده الشخلالة دي بتاع الذهب اسمها ايه وسوسه اهو صوت الوسوسه او الصلصله دي هي لا خلينا ايه كلمه وسوسه معناها هذا صوت الشيطان حين يوسوس للعبد في قلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان واضع خصمه على قلب ابن ادم الشيطان كان له بوز زي البطه او الوز او المنقار كده يضعه على قلب ابن آدم حين يضع على قلب ابن آدم يوسوس وتظل هذه الوسوسة زمن تظل هذه الوسوسة في هذا القلب بصفة مستمرة لحد الإنسان ما يذكر الله فإذا ذكر الله خنس خنس يعني تراجع يرجع لورا شوية بمجرد انك تسكت اي نوع من انواع الغفلة على طول يشتغل الشيطان يوسوس هذا الشيطان اللي معك بصفة دائمة بصفة مستمرة على طول بيوسوس ما بيسكتش انت بتعمل ايه حياله انت بتعمل ايه تجاهه بتتخلص منه ازاي واحد يقول لك يا اخي الشيطان مش مهم ده مش خطير خالص ربنا سبحانه وتعالى قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا صحيح كيد الشيطان ضعيف لكن انت كمان ضعيف قال الله سبحانه وتعالى وخلق الانسان ضعيفا فلذلك الشيطان خطير شوف درجة خطورته ايه يقول الله جل جلاله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا لاتبعتم الشيطان ايه الا قليلا فلولا فضل ربنا عليك كنت مشيت ورا الشيطان لاتبعتم الشيطان الا قليلا طب حلها ايه كما جاء رجل الى احد اهل العلم فقال له الشيخ ماذا تفعل اذا وسوس لك الشيطان قال ادافعه قال فإن عاد قال أدافعه قال فإن عاد قال أدافعه قال هذا أمر يطول ماذا تفعل إذا نبحتك كلاب الراعي الراعي عنده كلاب بيحرسوا الغنم الكلاب دي نبحت جريت وراك تعمل ايه قال أدافعها قال فإن عادت أدافعها فإن عادت أدافعها قال يا بني استعن بالراعي يكفيك كلابه وصلت طب صلي صلى الله عليه وسلم استعن بالراعي يكفيك الكلابة يعني قول يا رب يكفيك الشيطان وتبقى خلصت القضية استعن بالله فلذلك الشيطان يبيت على خيسومك الشيطان بيبات موضوع النوم والشيطان موضوع خطير جدا انا مش عايز اطول والله انا جاي النهارده ونيتي ان انا اخلص موضوع الوضوء لكن احنا مش همنا نخلص وخلاص احنا همنا نستفيد ونبرز القضية النوم الشيطان بيتلاعب بالإنسان في النوم تلاعب شديد جدا إلى أبعد حد ولذلك بقول تاني قضية الأحلام والرؤى والمنامات ودي ملناش علاقة تزعل الشيخ سالم الشيخ سالم يؤول وانتوا تسألوا انتوا حرين مع بعض ما انا بتكلم في قضية تانية خالص ان مش كل اللي بتشوفه يبقى حاجة تتأول ممكن اللي انت بتشوفه ده حديث نفس ممكن اللي انت بتشوفه تلاعب بالشيطان تلاعب الشيطان بيلعب بيك ربنا يكرمه الشيخ سالم ويفتح عليه ويعلمه ويعلمنا مفيش مشكلة لكن انا بقول ايه مش كل اللي انت بتشوفه تحكيه ويؤول ومش كل تأويل يتقال يبقى ملزم و... وصواب وحق و... ودين وشرع ويقين لا لا مش شرط كل المسائل دي اجتهادات لان برضو الرؤى لا تنضبط الشاهد اللي انا عايز اسلكه بعيدا عن موضوع الاحلام انا بتكلم في نقطه ايه ان النوم اكبر مسرح لتلاعب الشيطان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نام ابن ادم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد وقال نم عليك ليل طويل نم عليك ليل طويل نم عليك ليل طويل وبعدين معانا الحديث اللي معانا يبيت على خيشومه الشيطان وانت نايم شغال شغل كبير جدا عشان كده لو رجعت كتاب طريق الاجرتين ابن القيم في وصف حال المقربين هو بيتكلم عن نوم المقربين وازاي ان الروح تتخبطها الشياطين اثناء النوم لدرجة ان الانسان يصحى من النوم حاسس بوجع روحي من صراع الروح مع الشياطين وهو نايم وجع روحي قد يمتد الى الجسد انه يحس فعلا بألم في جسده ألم في جسده الشاهد ايه ان الانسان اذا صحي من النوم وانتهى وانتهى صراع الشياطين معاه في هذه المرحلة في هذه الحالة يحتاج الإنسان أنه يتخلص من الشيطان التخلص منه زي ما قال حديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم الأولاني أنه إذا قام فذكر الله حلت عقدة اثنين فإذا توضأ حلت الثانية ثلاثة فإذا صلى حلة الثالثة يبقى عايزين نمرة واحد الأول إذا استيقظ فذكر الله حدث افضل اول ما بتصحى من النوم بتعمل ايه اول حاجه وانت مغمض عينيك ايدك بتحسس على التليفون مين اللي اتصل بيك وانت نايم مين اللي بعت رسائل مين اللي صح كده هو ده الغلط اول ما تفتح عينيك لو انت بتحب ربنا يبقى اول حاجه تخطر على بالك الله هو ده الحب وعلامه الحب وشرط الحب ان يبقى اخر حاجه تجري على لسانك قبل النوم ذكر الله واول حاجه تطرا على لسانك بعد النوم ذكر الله لو بتحبه وهو دي علامه الحب فاخر شيء انت في كل هجعه واول شيء انت عند هبوبي اخر حاجه الله واول حاجه الله وبعدين اتحلت عقده العقده التانيه بتتحل ازاي اذا استيقظ احدكم من نومه فلينتفس فلينتفس الاستنشاق انك تاخد ميه في انفك اسمه استنشاق وتخرجها ده اسمه انتشار يبقى مطلوب حاجتين اتنين انك تستنشق وتستنفس واحنا داخلين على رمضان نسأل الله ان يبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم انا نسألك ان تسلمنا لرمضان وتسلم رمضان لنا وتتسلمه منا متقبلا ينهى عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق أثناء الصيام بلاش وانت صايم تستنشق مية فتقوم المية تذهب إلى حلقك تخفف من المضمضة قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وبالغ بالأمر اهي وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما يبقى احنا هنيجي دلوقتي غسلنا ايدينا اتنين اتمضمضنا تلاتة هنستنشق بقى ناخد المية هناخد المية وندخل المية استنشاق تشفطها وانتثار تطلعها تاني يبقى لازم تدخل المية جوه انفك وتطلعها تاني الناس اللي بتعمل كده ما استنشقش ولا استنشق وفضل الشيطان راكب على مناخيره قولي طب ليه راكب هنا بين عينيه ليه راكب هنا لانه بيشمخ بانفه فكانه هو زلك على مناخيرك على انفك ما بيطلعش الا بالاستنثار اذا استيقظ احدكم من نومه فلينتفس فان الشيطان يبيت على خيشومه زول كده كتير من الناس اللي بتتوضى وضوء مش نافع زول كده انه يعمل كده ما عملناش حاجه ده انا لازم اخد الميه استنشقها تدخل جوه انشرها اطلعها تاني لازم لازم ادخل ميه في انفي واطلعها استنشاق واستنفاق حاجتين لازم الاثنين دي نقطة مهمة جدا اوعى تفوتك استنشقنا واستنثرنا بعد كده غسل الوجه وغسل الوجه مهم جدا وبرضه كثير من الناس يخطئ في غسل الوجه تجد بعض الناس لما يجي يغسل الوجه بيغسل الوجه كده ما هنفعش كده ما غسلناش الوجه عشان نغسل الوجه صح محتاجين ايه محتاجين ان احنا نعرف ايه هو الوجه ايه حدود الوجه شرعا حدود الوجه من منبت الشعر المعتاد من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين يبقى من منبت الشعر المعتاد واحد اصلع ما عندوش شعر خلاص مش ده مش حساباتنا اللي في حساباتنا اللي هو الس- ال- عادة الشعر منين ده الوجه من اول منبت الشعر المعتاد لحد اسفل الذقن دي الذقن دي اسمها الذقن دي اسمها لحية مش دي دقن الذقن اللي هي ال ال الذقن اللي هي تحت لحد اسفل الذقن يبقى ادي طولا من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن وما بين شحمتي الاذنين يبقى لازم كل ده يتغسل اللي بيغسل كده بس غلطان ما غسلش وجهه لابد عند غسل الوجه من تعاهد المآقي المآقي المآقي اللي هي جوه العين انت معايا ها الحته اللي جوه دي اللي جوه اللي جوه ديت اللي هي جوه بين الانف وبين بدايه العين هذه اسمها المآقي لابد من تعاهد المآقي لازم تغسل دي تعاهد المآقي لابد من غسل العذار كده صح ها؟ العذار ال- الذي بين اللحية والأذن اللي هي دي الحتة البيضة دي اللي بتفوت كثير من الناس اهي ما ما فيهاش شعر هذا العذار الب- ال- البياض الذي البياض الذي بين العذار والأذن لابد من غسله أيضا هذه أمور يا جماعة هذه أمور إتقان الوضوء دي اللي اسمها إسباغ الوضوء ده الوضوء الحقيقي المطلوب مش أي حاجة وخلاص لأن غسيل الوجه ده من أهميته أنه تخر كل الذنوب التي بطشتها عيناه حتى تخرج ذنوبه من أطراف لحيته مش عارف اللي ملوش لحية ذنوب هتخر منين صراحة لكن هتخر الذنوب من أطراف لحيته تلاقي الذنوب بتخر لابد يا إخوة إذا مرة تانية لابد إن إحنا نقول إن إحنا غسيل الوجه الوجه حدوده فين من أول منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين أن يغسل كل هذا غسل جيد ثم نأتي إلى غسل الذراعين غسل الذراعين احنا قلنا المره اللي فاتت الكوع والكرشوع والبوع والمرفق لازم هاخد ميه كويس وايدي تمشي مع الميه الميه نازله اهي ايدي تمشي مع الميه اتبع يدك الماء خلي بالك في غلطه الناس بتقع فيها بص للغلطه دي بص معايا للغلطه دي ان بيعمل كده ويستنى الميه تحت ياخدها ويطلع بيها كده غلط لان الميه اللي جت تحت دي في اول غسله ميه مستعمله الميه المستعمله دي بتغسل بيها كده غلط كده غلط انا عايزك كنت بتغسل ايدك ماشيه مع الميه يبقى غسلت بالميه اللي هي نازله مش اللي نزلت دي الميه الطهور مش الطهره لان الماء ثلاث انواع طهور وطاهر ونجس الراجح في المساله احذف لي مناديل يا عبد الرحمن ربنا يهديك يا عبد الرحمن ويهدى ابوك عبد الرحمن ده ابني آه، اللهم صل على محمد عشان حد يقول ان انا بقول لحد يعني الشاهد ايه صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم خليه يدخل ما يجراش حاجه آه, اه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم آه، خليكم معايا خليكم معايا الماء ثلاث انواع سيبكم من عبد الرحمن وابوه من- لا بلاش ابوه خليكم مع ابوه ال- اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ال- الماء ثلاث انواع طهور وطاهر ونجس الطهور هو الماء الباقي على اصل خلقته ليس له لون ولا طعم ولا رائحه النازل من السماء ونزلنا من السماء ماء طهورا طهورا وينزل من السماء ماء ليطهركم به فالشاهد ايه ان الميه اللي- دي طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره الماء المستعمل يعني انا دلوقتي اتوضيت الميه اهي اللي انا اتوضيت بيها الميه اللي انا اتوضيت بيها دي اسمها ماء مستعمل الماء المستعمل ده طاهر مش طهور يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغايه لانه نزل على الثوب أهو، وانا هصلي بالثوب فهو طاهر ما ما نجسش الثوب ولا وسخه لكن ما ينفعش ان انا اتطهر بيه مره تانية ليه لانه استعمل خلاص ما يرفعش حدث ولا يزيل نجس الماء الطاهر فلذلك هذا الماء زي بقول لك كده لما تيجي خليك معايا بقى انت يا محمد يا ربنا يهديك يا محمد مصطفى خليك معايا بص صلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو انا لما اشغل واحد الدنيا كلها تنشغل يا ميداني ولا ايه ربنا يتوب عليك يا ميداني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بقول ايه هنعيد تاني الحته اللي فاتت المهمه اللي الناس كلها هاصت فيها دي ها بقول ايه ان انا خدت الميه اهي بقول غلط انك انت تستنى الميه اللي نازله دي وتطلع لان الميه دي بقت كده مستعمله مشت على ايدك فغلط انك تطلع بيها تاني تغسل بيها وانما الصح انزل مع الميه اللي انت واخدها بايدك واشبع في العضد ماشي ادي الكوع اهو ما اسموش كوع بقى قلنا اسمه مرفق ها اسرع في العضد امشي كده جوه شويه ادخل جوه شويه اسرع في العضد ماشي يبقى هو ده العضد اذا شرعت بيه جزاك الله خير يا عم عبد الرحمن ماشي شرعت في العضد و انا في الكاميرا في النص صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم نسيت اقول لك تخليل الاصابع تخليل الاصابع هنرجع تاني غسيل الايدين وتخليل الاصابع لابد من تخليل الاصابع سنه غسلت ايديك ورفعت خلاص دي ايدك اليمين الثلاث مرات بعد كده تنتقل ليدك اليسرى الثلاث مرات برضه زي ما قلنا ايدك مع الميه ماشيه مع الميه غلط انك تيجي من تحت كده ايدك ماشيه مع الميه ماشيه مع الميه ماشيه مع الميه تشرع في العضد بعدين هنيجي عند مسح الراس هنعمل ايه بقى في موضوع مسح الراس اه موضوع مسح الراس ما يجراش حاجه هنعمل ماشي مسح الراس كثير من الناس برضه يخطئ في مسح الراس انا غسلت من الاول تاني غسلت ايديا ثلاثه اتمضمضت ثلاثه استنشقت ثلاثه غسلت وجهي ثلاثه وخللت لحيتي غسلت دراعي اليمين ثلاثه غسلت دراعي الشمال ثلاثه بعد كده مسح الراس مره واحده خدت ميه خلاص نثرتها وشوف اه سنه وضوء رايح وجاي او السنه جاي ورايح هي دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدا من قفاه حتى يصل الى مقدمه الراس ثم يعود بيديه جميعا هو ده مسح الراس مره واحده فقط مع الاذنين خلي بالك هي الميه اللي انا خدتها او تجديد الماء للاذنين الاثنين سيان انا مسحت راسي اهي طريقتي من ورا بعدين لقدام تاني وبنفس الماء خلي بالك همسح ودني ازاي صباعي ده جوه ودني والتاني بره ودني وهكذا تاني لازم الاثنين مع بعض مسح الراس مره واحده ان انا سواء كده اللي ورا او بعدين قدام او قدام وبعدين ورا الاثنين صيام وبعدين احط صباعي السبابه داخل ودني الابهام بره ودني وهكذا اغسل ودني من الداخل ومن الخارج مره واحده راسي وودني بميه واحده وانتهت القضيه لو انت مسحت راسك ثلاث مرات يبقى انت كده غسلتها ما بقاش مسح بقى غسل ما ينفعش وخلي بالك سيرك النبي عشان تعرف ان مسح الراس والاذنين مع بعض قال فاذا مسح راسه خرت ذنوبه حتى تخرج من أذنيه ذلك الإمام النسائي في سنن النسائي قال إيه باب ما يستدل به على أن الأذنين من الرأس ثم ساق حديث أبي هريرة فإذا مسح رأسه خرج ذنوبه حتى تخرج من أذنيه إذا مسح رأسه خرجت الذنوب من أذنيه يبقى الرأس والأذنين حاجة واحدة حاجة واحدة صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم مسحت راسه والاذنين خلاص اغسل رجلي بقى اه هنختم اه اغسل رجلي بقى عشان يبقى كده انتهينا من موضوع الوضوء تماما هنبدا في غسيل الرجلين وخلي بالك احنا هنقول اول حاجة انا واحد لابس جزمة وشرف هنعمل ايه نعمل ايه نمسح على الشرف اه, آه. ال طيب جزاك الله خير انا هقلع الجزمة وهمسح على الشرف يعني ايه ممكن امسح على الجزمة يعني خلينا نقول الاثنين انا خدت ميه اذا كنت شرط ايه انت صبحت الصبح اه إيه إيه انت الصبح قمت من النوم اتوضيت وصليت ركعتين الضحى وخرجت للشغل اتوضيت وصليت ركعتين الضحى ولبست لبسك لبست الجزمه والشراب قبل ما تخرج بعد الوضوء يعني لبستهم على طهاره خلاص ممكن انا امسح على الجزمه شوف ازاي امسح كده على الجزم بس خلاص انتهينا ممكن امسح على الشراب نفس الشيء برضه هبل ايدي كده بلاش انطر قوي كده كده بليت ايدي وامسح على الشراب بص من المسح ازاي اهو مسح بس خلاص لا هو ده المسح على الشراب بص ازاي اهو تاني ايديا الاثنين على رجليا الاثنين مسحه واحده مسحت على الشراب مسحت على الشرف هو ده المسح على الشرف او المسح على الحذاء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على نعليه او يمسح على الجوره وحديث المسح على الجوره وارد عن تسعه من الصحابه شرط ان يكون الجوره تقيل مش شرط الشرط الوحيد انك تبقى لابسه على طهاره اذا جيت اغسل رجليا معلش اسمحوا لي اسمحوا لي عشان بالمره نبقى عملنا كل حاجه انا قلعت الشراب وهغسل رجلي هغسل رجلي لابد من تخليل الاصابع لابد من تخليل الاصابع دي نمره واحد نمره اثنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار خلي بالك معايا ويل للاعقاب الاعقاب اللي هي دي اللي هي ورا وبالرجل فوق تعب الرجل هذه اسمها الاعقاب لازم تتعهدها جيدا بالغسل لابد أيها الإخوة نكاد نكون أنجزنا الوظيفة بسرعة غسل الإيدين ثلاثا وغسل البراجم براجم قلنا ليه عقل الصوابع دي تخليل الأصابع المضمضة ثلاثا مع السواك والتهوع السواك والتهوع الاستنساق والاستنثار وانوي بيها طرد الشيطان عنك بعد كده غسل الوجه من منبت الشعر الى اسفل الذقن وما بين شحمتي الاذنين ثلاثا مضمضه غسل اليدين ثلاثا مضمضه ثلاثا الاستنشاق ثلاثا غسل الوجه ثلاثا غسل الذراعين ابتداء من هنا مش من هنا من الاصابع من رؤوس الاصابع الى ما بعد المرفقين ثلاثا اليمنى ثم اليسرى ثلاثا مسح الراس مره واحده رايح وجاي او جاي وبعدين رايح مع الاذنين مره واحده مسح الراس مع الاذنين مره واحده وبعدين غسل الرجلين او المسح على الجوربين او المسح على النعلين مره واحده المسح كم مره مره واحده الغسل ثلاثه والمسح مره المسح للراس والاذنين وعلى الجوربين الغسل للرجل لو هتغسل رجليك تغسلها ثلاث مرات اهتم في غسل رجليك بانك انت تخلل بين الاصابع اهتم جدا بانك انت تغسل الاعقاب قال صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار خلصت وضوء الله اكبر ابواب الجنه الثمانيه مرتبطه بحركه شفتيك ها هتقول ايه اذا توضا العبد مثل وضوئي هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية افتح بقك يتفتح أبواب الجنة شفت ازاي؟ افتح قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اتفتحت ابواب الجنه الثمانيه ادخل يا عم ادخل يا سيدي ثم ذكر كمان عشان نبقى انتهينا من الموضوع تماما ومن الاسبوع الجاي نتكلم بقى ازاي نصوم رمضان هنسيب بقى الو- موضوع الوضوء موضوع الصلاه هنأجلهم بعدين وندخل في موضوع رمضان لان رمضان على وشك ازاي نصوم عايزين نصوم صح المهم صلي على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم إيه قال صلى الله عليه وسلم اذا توضا العبد فقال اللهم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ضعف ده من المجلس هو هو وضعت في رق وطبع عليه طابع لم يفتح الى يوم القيامه ده اجر مستخبي لا يعلمه الا الله آه. ربنا سبحانه وتعالى له جزاء معلوم وجزاء لا يعلمه الا هو انا مش عايز افتح الموضوع لانه عمال يقول لي اختم لكن الحته ديت بتاعت وضع في رق اه محدش يعرف في الرق ده المختوم ربنا كتب لك جزاء ايه اذا توضيت صح سبحان الله العظيم تتوضا تغفر ذنوبك وتطهر كل ما اعضائك وتطهر اعضاؤك وتأخ- وتفتح لك ابواب الجنه الثمانيه ويوضع لك اجر لا يعلمه الا الله سبحان الله العظيم هنبدا بقى ان شاء الله من الحلقه الجايه الكلام كيف تصوم رمضان كيف نصوم رمضان كيف واخواتها بقى كيف نصوم رمضان النهارده مشكلتك مشكلتك انت عارف مشكلتك ايه مشكلتك انك زي ما طلعت لقيتهم في البيت بيتوضوا اتوضيت زيهم من غير فهم من غير وعي من غير علم كذلك اكثر المسلمين بيصوم زي ناس ما هيصيم يمتنع عن الاكل والشرب من الفجر الى المغرب بس وخلاص والكلام ده يضيع اجر الصيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تصلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ياه على ذنوبك ياه على بلاويك السودة طول عمرك كل ده يتمسح تماما اذا صمت ايمانا واحتسابا يعني ايه ايمانا يعني ايه احتسابا ازاي ايمانا ازاي ازاي يصوم احتسابا ده اللي هيجي معانا في الحلقه الجايه احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته